مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث الحبل بلاد أنس اللي عند الكاثوليك هو مشكلة ظلت قائمة بين كاثوليك وكاثوليك أو معركة في التفسير بين الرهبان الدومينيكانز والرهبان الفرنسيسكان ناس مع الفكر ده وناس مع ذاك فالعقيدة دي حسمها البابا بيوس التاسع حينما قررها كعقيدة كاثوليكية سنة 1854 قبل كده ما كانتش عقيدة كان أقوال آباء بتروح وتيجي 1854 يعني في القرن منتصف القرن التاسع عشر قبل كده ما كانتش عقيدة عندهم قالوا إن العذراء حفظت طاهرة من كل دنس الخطية الأصلية منذ اللحظة الأولى من الحبل به حفظت طاهرة من كل دنس الخطية الأصلية منذ اللحظة الأولى للحبل به وقالوا إن ده حدث بامتياز نعمة الله لها وحدها تدبيرا استثنائيا من الله احنا بنقول ان الوحيد الذي حفظ من الخطيه الاصليه هو السيد المسيح له المجد وسبب ذلك ان الروح القدس حل اقنوميا على السيده العذراء وطهر مستودعها لكي لا يورث شيء من الخطيه الاصليه لمولوده فإن كان هذا حدث بالنسبة للعذراء إذا لابد أن يكون الروح القدس قد حل أقنوميا على أمها حنة زوجة يوقيم وطهرها من الخطية الأصلية أثناء فترة حملها لكي لا تولد منها العذراء بالخطيه وده شيء ما فيش حد من الآباء بيقوله بيقولوا أيضا بتدخل من الله بتدخل خاص من الله قد وقيت العذراء من الخطية الأصلية وهكذا افتديت مريم بنعمة المسيح بصورة أكمل من سائر البشر ايه وقيت من الخطيه الاصليه دي عباره عن عقيده نادى بها زعيم فرانسيسكاني اسمه سكوت اللي هو الفداء بالوقايه تعبيرات جديده عمرنا ما سمعنا عنها فداء بالوقايه يعني ايه بالوقايه يعني باقي البشر ولدوا بالخطيه الاصليه او الخطيه الجديه التي كانت لجدينا ادم وحواء والمسيح خلصهم منها اما العذراء فلم تولد بها اطلاقا ووقاها الله من هذه الخطيه اللي هو بيسموه الحبل بلا دنس Immaculate Conception طب هاتوا لنا آيات تدل على كده يقولوا لا توجد آيات صريحة لكن توجد آيات متضمنة ممكن أن نستنتجها يستنتجوها على كيفهم هنشوف الآيات دي اللي بيستنتجوها ونمر عليها ونفحصها سوا لكن احنا بنرفض عقيدة الحبل بلا دنس لأنها ضد مبدأ ضد عقيدة الفداء ضد عقيدة الفداء يعني ايه ضد عقيدة الفداء يعني كل البشر كانوا تحت حكم الموت كل البشر ورثوا الخطية الأصلية وبالخطية الموت وأصبح لا خلاص من الموت إلا بدم المسيح ولهذا كان التجسد وكان الفداء فلو كانت هناك طريقة تخلص بها العذراء من الخطية الأصلية ومن حكم الموت إذا لماذا لم تعمم هذه الطريقة ويخلص باقي البشر بها ولا حاجة لعبارة أخلى ذاته وأخذ صورة عبد ولا داعي لكل ما تحمله السيد المسيح من البشرية وضعفاتها وآلام الإهانات والصلب والجلد إلى آخره يعني هو غاوي وما دام بطرس الرسول اللي هو يعني بيحبوه على الآخر وبيقولوا ده هو اللي مؤسس روما وبتاعنا بيقول ليس بأحد غيره الخلاص ما فيش خلاص إلا به به يعني بالدم الذي سفكه على الصليب فكيف تخلص العذراء إذا وما دام الكتاب بيقول بدون سفك دم لا تحدث مغفرة فكيف تحدث مغفرة للعذراء بدون سفك دم وإذا كانت العذراء هي نفسها قالت تبتهج روحي بالله مخلصي أي بالله الذي سيخلصها بدمه فهل هم يكونون يعني أكثر من السيدة العذراء بالنسبة لنفسها؟ كل انسان كان محتاجا الى الخلاص بالدم حتى العذراء اما حكايه تدبير استثنائي فلماذا يعني وما دام في تدبير لنوال الخلاص غير الدم ليه نعمل استثناء لمخلوقة واحدة وما نعملش ده للكل العجيب أن عالما لاهوتيا كبيرا من الكاثوليك اللي هو توما الإكويني اللي هو ألف كتاب قمة اللاهوت أو قمة اللاهوتيات يعني ثم ثيولوجيكا آه لم يؤمن بعصمة العذراء من الخطية الأصلية هو نادى أنه قال من إن نحمل الخطية الفعلية أو الشخصية العذراء كانت معصومة لكن لم يتكلم إطلاقا عن عصمة العذراء من الخطية الأصلية وقال إن هذا الأمر ضد شمولية الخطية بالنسبة لجميع الناس ويوجد تعارضا بين شمولية الخطية وبين الوقاية من الخطية الذين ينادون بالحبل بلا دنس يخطئون في عدة أمور يعني هم بيعتمدوا على إيه؟ بيعتمدوا واحد على طهارة العذراء وقدسيتها المثالية طب طهارة العذراء وقدسيتها المثالية نقولها عن حياتها الشخصية وإنها كانت طاهرة من الخطايا الفعلية وليس من الخطية الموروثة من آدم وحواء فيبقى في خلط بين الخطية الفعلية وبين الخطايا الموروثة نمرة اثنين فيما يتكلمون عن فكرة المقارنة بين العذراء وحواء إن حواء كانت سبب هلاك الناس والعذراء سبب الخلاص فيقول يعني ما دام هي سبب خلاص تبقى هي كانت خالصة من هذا الأمر إيه معناها الكلام ده؟ هل هي كانت سبب خلاص بشخصها أم بالمسيح؟ بشخصها لا طبعا أو حكاية ال- ال- الوقاية دي اللي بيقولوا عليها وقالوا أن البابا سكستوس أغنى عيد العذراء بالغفرانات وهو بيدي غفرانات فجه في عيد العذراء وملاه غفرانات عشان الناس يحبوا العذراء ان بياخدوا غفرانات في عيدها ومنع ان الدومينيكانز والفرانسيسكان يتبادلون الحرمانات بينهم وجه البابا بيوس الخامس أدان عبارة ما من أحد غير المسيح منزه عن الخطية الأصلية يعني اعتبر العبارة دي عبارة خاطئة ما من أحد غير المسيح منزه عن الخطية الأصلية لأن يقول لك دي غلط لأن العذراء كانت منزهة عن الخطية الأصلية الغرابة أن الأخوة الكاثوليك في عقيدتهم يحاولون أنهم في كثير من الحالات يضعون العذراء شبه المسيح تماما فهي شبه المسيح انها منزهه عن الخطيه الاصليه وايضا شبه في انها منزهه عن الخطيه الفعليه ولو ان النقطه دي احنا ما بنناقشهاش النقطه الثانيه اكراما للعذراء آه، لكن آه، كون ان العذراء تشبه المسيح في كل حاجه ده مش معقول طب ما هي الايات التي يستخدمونها وهل هي تحمل فعلا ما يريدون من معنى اول ايه في تكوين 3 15 اللي هي نسل المرأة يسحق رأس الحي طب ودي تدل على عصمة العذراء يقولوا أن انتصار مريم على الشيطان لم يكن كاملا إلا لو كانت خارج سلطانه خارج سلطانه في الخطية الفعلية ولا في الخطية الوراثية؟ الخطية الوراثية دي لا ذنب لها فيها دي جات يعني من ال- بالوراثة نمرة اتنين يقولوا لوقا واحد تمانية وعشرين إن الملاك قال لها السلام لك أيتها الممتلئة نعمة وأليصابات قالت لها أيها الممتلئة نعمة برضه فقالوا كلمة ممتلئة نعمة يعني ما فيهاش خطية. طب ازاي ده هيبقى؟ الآباء الرسل كانوا مملوئين من الروح القدس ومع ذلك لم يكونوا مبرئين من الخطية الأصلية ولا الخطية الفعلية بعضهم له أخطاء كانت ممتلئة نعمة دي يعني آه، معصومة من الخطية الأصلية بولس الرسول اتكلم كثيرا عن النعمة العاملة معه قال ولكني تعبت أكثر من جميعهم ولكن لست أنا بل النعمة العاملة في وألا أنا بل النعمة ومع ذلك ما حدش قال إن بولس كان منزها من الخطية الأصلية لأن كان عايش بالنعمة باستمرار بل قال لا أنا بل المسيح الذي يحيا فيا مش مجرد نعمته المسيح هو اللي بيحيا فيا ونحن أيضا نأخذ نعما كثيرة ذكرت في مواهب الروح في كورنثوس الأولى 12 وذكرت أيضا في روميا 12 ولسنا معصومين من الخطية على الرغم من النعمة المعطاة لنا لكن هم عايزين يجعلوا العذراء مساوية للمسيح تماما هو معصوم يبقى هي معصومة ما معنى إذا عبارة الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الرب ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد وما معنى ان السيد المسيح قال لماذا تدعونني صالحا ليس احد صالح الا الله وحده يقولون انها كانت معصومه من الخطيه الاصليه ومن كل خطيه شخصيه الكلام ده قاله بيوس 12 اعتمدوا أيضا على لوقا 1 41 42 لما أليصابات قالت لها مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك قالوا أهو جابوها الاثنين هي وثمرة بطنها طب ما عبارة مباركة في النساء مبارك ثمرة بطنك دي وجدت أيضا في تثنية 28 بالنسبة لكل إنسان آم، بيعمل الصلاح المباركة مباركا تكون في دخولك ومباركا تكون في خروجك مباركة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك فأنت مبارك وثمرة بطنك مباركة فدي لا تدل عن شيء على شيء هو بيحملوا الآيات فوق ما تحمل من معنى العذراء لم تخلص إلا بصلب المسيح ودمه مثل أي إنسان في الوجود أنا واحد بيسأل بيقول متى خلص السيدة العذراء من الخطية الجدية خلصت منها بدم المسيح لا خلاص إلا بالدم هل بعد الصليب أم قبله لا بعد الصليب ويوحنا المعمدان من خلص من الخطية الجدية بدم المسيح على الصليب برضه وما الفرق بين حلول الروح القدس على السيدة العذراء وحلول الروح القدس على يوحنا المعمدان وهو بطن أمه حلوله على يوحنا المعمدان وهو في بطن أمه لتقديسه يعني لكن ليس لتخليصه من الخطية الأصلية لتكريسه وليس لتخليصه من الخطية الأصلية حل عليه في بطن أمه ولم يحل على بطن أمه لكي يقدس هذا البطن في فرق بين جنين يتقدس بالروح القدس وفرق بين الروح القدس يقدس مستودع العذراء من الداخل وأيضا يوحنا المعمدان ولد بزرع بشر من رجل وامرأة أما المسيح فلم يولد ولادة طبيعية مثل أي إنسان وده فرق مع يوحنا المعمدان في نقطتين تانيين عايز أقولهم وهم مهمين جدا بالنسبة لعقيدة الكاثوليك في العذراء مريم بيقولوا اشتراك مريم في الفداء والخلاص اللي هي كور ديمر لأن الوساطة التوسلية الشفاعة التوسلية دي ممكن للقديسين كلهم لكن هم بيقولوا برضه في الكفارة كانت وسيطة ليه؟ برضو تحميل المعاني أكثر مما تحتمل يقولوا أولا وسيطة في الفداء لأنها ولدت المسيح كون أنها ولدته يعني كانت شريكة في الفداء هل كل أم تولد ولد له أعمال مقدسة تبقى شريكة في أعماله المقدسة؟ هل اليصابات كانت شريكة في كرازة يوحنا المعمدان؟ ثم هل ولدته من نفسها ولا اشترك الروح القدس في هذه الولاده؟ ده هنقول تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وبعدين بيقول له شريكة في الفداء لأنها قدمته ذبيحة لله الآب على الصليب هي اللي قدمته ذبيحة قالت للناس اتفضلوا خدوه واصلبوه وهدية مني ليكم ايه اللي دخلها في دي؟ ده بالعكس قالت أما العالم فيفرح لقبول الخلاص أما أحشائي فتلته عند نظري إلى صلبوتك يعني إيه قدمته للصليب المسيح قدمه الآب ولا هو قدم نفسه ولا العذراء اللي قدمته ده بيقول في يوحنا عشرة لي نفس لا يأخذ أحد مني بل انا اضعها من ذاتي انا اضعها من ذاتي لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها بيقولوا اذا كان المسيح وحده على الصليب قدم ذبيحه المصالحه الا ان مريم التي كانت واقفه بجانبه على الصليب كانت تقدم معه ذبيحة بقلبه طب ما كانت واقفة المجدلية وكانت واقفة مريم زوجة كلوبة وكان واقف يوحنا الحبيب لكن منها واقفة جنبه على الصليب يبقى هي اللي عملت مصالحة ده المصالحة لم تتم إلا بالدم وبالموت وهي لم تكن شريكة في الدم ولا شريكة في الموت كون انها كانت متالمه لاجله وهو على الصليب ليس معنى هذا انها كانت مشتركه في الامه من اجل الخلاص الام الصلب شيء والالام العاطفيه من العذراء شيء اخر طبيعتها دي غير دي كمان كل اللي حوالين الصليب ما كانوا متألمين بعض بيقولوا برضو لما قالت ليكن لي كقولك وقبلت الحبل المقدس كانت بقبولها للحبل المقدس قد اشتركت في عملية التجسد وبالتالي في عملية الفداء فيما بعد لازم كل شيء يكون ليه حدود وما تجيش الأمور بالشكل ده قبولها للتج... ال- لمشيئة الله ليكن لي كقولك دي تدل على حياة التسليم للإرادة الإلهية ولا تدل على شركة في التجسد ولا شركة في الفداء واحد بعت يسألني وبيقول لي لماذا تقول قداستكم أن حلول الروح القدس على العذراء أثناء عملية تقديس مستودعها كان حلولا أقنوميا أليس معنى ذلك أنها أننا نقول بتأليه السيدة العذراء عندما نقول ذلك ولماذا لا نقول إنه حلول لعمل وقوة العذراء لا طبعا قوة الروح القدس دي موهبة يعملها الروح القدس لكن الحلول الإقنومي لأنه أوجد جسد من غير أي واسطة بشرية أوجد جسد كيف تكون الجسد لابد أن الروح القدس بإقنومه استطاع أن يكون جسدا مش بس بيقدس المستودع ويخلي اللي يتولد منه ما يورث الخطية الأصلية ده تكوين اللي يتولد نفسه تكوين اللي يتولد نفسه ودي عمل إلهي لكن لا نقول بتأليه العذراء لأن ده عمل مؤقت وانتهى والعذراء لم تتحد بالروح القدس اتحادا اقنوميا لكن في عمل للروح القدس باقنومه انه كون جسد من غير زرع بشر وقدس المستودع خلصت على كده انتهت الحكايه رجعت العذراء كما كانت علاقتها بالروح القدس هي علاقه مواهب الروح القدس نعم الروح القدس لكن بالذات اثناء التجسد حاجه خاصه مؤقته آه، وانتهت واحد بيسأل هل لم يكن للسيدة العذراء أي خطايا شخصية فعلية على الإطلاق؟ نحن احتراما لوالدة الإله لا نبحث هذا الموضوع إطلاقا هنتكلم القديسة الممتلئة مجدا العذراء ولم يكتب في الكتاب المقدس عن خطية لها في نقطة ثالثة نخليها للمرة الجاية لأنها جايز تاخد شيء من الوقت ان اعتقاد الكاثوليك كما يقول ابائهم ان العذراء هي مصدر كل نعمه لا توجد نعمه تقدم للبشريه الا عن طريق العذراء بس وبس نسيبها دي دلوقتي